بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد فهذه الليلة سنخصصها للحديث عن مناقب الصوفية مناقب الصوفية من كتب يعني أهل التصوف هذه المناقب التي سنذكرها ستسمعونها الآن مستلة جميعها من كتب الصوفية المعتمدة المناقب اللي بيكتبوها في تراجم من يسمونهم الأولياء والأقطاب والأوتاد وإلى آخر هذه اللستة من التعريفات التي لا وجود لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعني حتى يكون الناس على ذكر وبصيرة من هؤلاء الناس اللي بيدعوا الولاية واللي بيدعوا محبة الدين ومحبة الرسول ومحبة آل البيت وتصفية النفوس إلى غير ذلك مما نسمعه ولأن الصوفية يعني في ال في ال في الوقت الحاضر بيتم تلميعهم بصورة مريبة جدا يعني يبدو أنه مطلوب انهم يلعبوا دور في مواجهة صحوة السنة اللي هي موجودة في العالم كله فنشر الخزعبلات والشركيات والأباطيل والأساطير والسحر والشعوذة والاستعانة بالجن والبدع يعني هي دي راس مال هؤلاء اللي اسمهم الصوفيه فيعني احنا هنحاول نختصر كتير لانه احنا عندنا مادة كبيرة جدا من كتب اهل التصوف في التراجم في اللي بيعدوها مناقب الصوفية هي دي المناقب اللي الصوفية يعني كاتبينها عن اللي بيسموهم الاولياء وغير ذلك يقول النبهاني والنبهاني ده ليه كتاب كبير في يعني اسمه جامع كرامات الأولياء ده معتمد عند جميع الطرق الصوفية يقول في ترجمة محمد بن عمر العباسي إن بعض المجاورين بمكة من أهل دمشق رآه يصلي الأوقات الخمسة بالمسجد الحرام بالمقام الحنبلي وهو بالشام يعني الراجل ده كان ساكن في الشام وشافوه بيروح يصلي الخمس اوقات في الحرم والناس اللي في الشام شايفينه والناس اللي في مكة شايفينه يعني بيصلي في دمشق وفي نفس الوقت بيصلي في مكة ويقول في ترجمة محمد الشربيني كان ربما انكر عليه بعض الفقهاء ترك الجمعة كانوا بيشوفوه ما بيصليش الجمعة فوجدوه يصلي الجمعة بمكة المشرفة عرفوا السر هو قاعد ما بيصليش في بيته ومع الناس الجماعة فاكتشفوا ان هو صلاة الجمعة بيصليها في مكة مش بيصلي معاهم ومن اعجب يعني الحاجات المذكورة في التراجم هؤلاء دعواهم ان الكعبة تطوف بهم احنا عارفين ان احنا بنطوف حوالين الكعبة لا في ناس بقى من هؤلاء الصوفية بيقولوا ان الكعبة نفسها بتيجي تطوف حواليها قال النبهاني في ترجمة ابي بكر الفراتي ومما روينا ان الشيخ ابا بكر تحدث معه شخص من اصحابه في احوال الرجال وما اعطاهم الله تعالى الى ان وصل الى ان من الرجال من يطوف بالكعبة شرفها الله وهو جالس في مكانه ده سهل يعني ده بيبقى قاعد معانا وفي نفس الوقت بيطوف بالكعبة ومنهم من تطوف به الكعبة تشريفا وتكريما قال الراوي يعني الراجل اللي سمع الكلام ده بيقولوا بيقول له في ناس بقى منهم الكعبة هي اللي بتيجي تطوف حواليه فهو بيقول فقلت في نفسي يعني ايه الكلام ده فعلمت أن الشيخ أبا بكر القائل ممن له حال فأشار إلي بالمبيت عنده يعني قال له عرف هو بيفكر في إيه فقال له بات معانا النهاردة قال فلما كان نصف الليل سمعت قائلا يقول قم انظر إلى ما قال الشيخ فخرجت فوجدت الكعبة بهيئتها وصفتها التي أعرفها وهي طائفة حول دار الشيخ وفي أرجائها رجال يترنمون بأصوات طيبة بأشياء من جملتها سبحانه وتعالى قد اصطفى رجالا دللهم دلالا فأغمي علي فقال الشيخ لا تنكر بعد ذلك تهلك يعني قال له انت كنت بتفكر ان الكلام اللي احنا بنقوله ده مش صحيح اوعى تنكر تاني لا تهلك ليه لانه شاف بعينه الكعبة نفسها جت ثابت مكانها وجت تطوف حوالين هذا الشيخ وذكر في ترجمة محمد معصوم أنه حينما حج البيت الحرام وزار النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخلت الحرم وشرعت في الطواف رأيت جماعة من الرجال والنساء في غاية الحسن يطوفون معي بحيث يقبلون البيت ويعانقونه في كل وقت طب ماشي بيقبلوا البيت دي حاجة معروفة إنما بيحضنوه إزاي أقدامهم على الأرض ورؤوسهم بلغت السماء فظهر لي أن الرجال ملائكة والنساء حور عين حور عين نزلوا من الجنة يعني طوفوا مع هذا الرجل مع أن الحور العين مش مكلفات بعبادة قال ورأيت الكعبة المعظمة تعانقني وتقبلني باشتياق تام وكشف لي أن تلك البركات ظهرت مني حتى ملأت الصحراء وأحاطت بالأشياء وأن محبتها لي بسبب التحقق ورأيت كثيرا من الروحانيين حضروا في كل وقت كالخدم فلما فرغت من طواف الزيارة جاء ملك بكتاب قبول الحج من رب العالمين يعني ربنا بعت له مع ملك وهو لسه يعني في طواف الزيارة قال له خلاص انت حجك مقبول يعني جاله الملائكة والحور العين كانوا بيطوفوا معاه والكعبة خدته بالأحضان وقعدت تبوس فيه وهو بيطوف حواليها وجاله كمان جواب من ربنا مع ملك بيقول له ان ايه حجك مقبول قال ثم دخلت المدينة فلما وقفت الكلام ده كان في مكة لما راح بقى المدينة فلما وقفت تلقاء الوجه الأوجه يعني قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الحجرة المطهرة وعانقني النبي كمان بنفسه عليه الصلاة والسلام طلع له من القبر وعانقه يعني خده بالأحضان هذا الكلام موجود وبيذكر وبيدرس ويعني الناس بتقوله على انه من مناقب هؤلاء القوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان الحجر والشجر بيحن ليه لم نسمع ان الكعبة راحت طفت حوالين بيته ولا انه الكعبة عنقته ولا الكعبة قبلته ولا غير ذلك كذلك من المذكور في مناقب الصوفية ان الشياطين يحملونهم فيطيرون في الهواء ويمشون على الماء قال النبهاني في ترجمة محمد السروي كان يطير في الهواء ويحمل وزير الماء ويمشي على الماء جهارا حتى يغيب عن العيون يعني دي حاجة مقبولة قد تحدث يعني الكلام اللي فات ده كله دجل يعني ده كلام مخترع اما واحد كذاب بيلفق كلام يا اما واحد مجنون معتوه واللي سبب الجنان للصوفية حاجتين الجوع الشديد طول الجوع لانهم بيعدوا من تزكية النفس الجوع خلاف الصوفية بتاعت دلوقتي الكلام ده الصوفية القدام الصوفية الجداد بقى يعني بقى عندهم من خمسة صباحا ل 12 بالليل فتة ولحمة في كل مكان لكن القدام كانوا بيص يعني بيصوموا ويجوعوا لدرجة انه كانت بتحصل لهم هلاوس من شدة الجوع تخيلات حاجة كده شبه الصرع يتخيل ان في حاجات بتحصل الحاجة الثانية انه الصوفية دخل عليهم الحشيش واصبح يعني حاجة من ضمن الطقوس شرب الحشيش فطبعا الحشيش للناس اللي جربوه انا ادري بيقولوا ان هو بيسبب لهم نوع من الخيالات فبيبقى حاسس ان هو طاير في الهواء او ماشي آه، والناس كلها حواليه صغيرة او كده فلما يجتمع بقى واحد جعان وشرب حشيش طبعا ده بيبقى ليه تأثير اعظم من يعني لو واحد تاني فده بيجي له تخيلات الكعبة بتبوسه الكعبة بتحضنه الكعبة بت- بتطوف آه، حواليه لكن موضوع الطيران في ال- في الهواء او المشي على الماء ده يعني ي- قد يحدث ان الجن يشيل واحد ويطير بيه او ان الجن آه، يشيل واحد يمشي بيه على ال- الماء لذلك الامام الشافعي قال اذا رايت الرجل يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تقبل منه حتى تعرض عمله على السنة يعني ما تظنش ان دي ولاية مش شرط دي احيانا بل في كتير من الاحيان دي ولايات شيطانية حاجات شيطانية جيل الصحابة اللي هم سادة اولياء الله سبحانه وتعالى آه، حياتهم كان كلها جهاد وعلم وعبادة آه، لم يحدث ولم يذكر عند الصحابة مثل هذا آه، الكلام إلا في مواطن ضئيلة جدا كما نقل عن العلاء الح- بن الحضرمي إن هو آه، كان خارج في الجيش فعدوا على المية في في غزو آه، البحرين آه، فدي من باب يعني الكرامات حاجات ضئيلة جدا صغيرة جدا في تاريخ الصحابة كله اللي هم كانوا أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى آه، لم يذكر عنهم مثل هذا ال- الكلام ال- ال- ال- يعني الدجل آه، وقال عن نفس الراجل محمد آه، السروي ده انا ما اعرفش السروي دي اسم بلد آه، في مصر بس انا مش عارف هي تقريبا في الدقهلية في جنب المنصورة حاجة زي كده يعني حتة اسمها السرو آه، قال عنه المناوي نفس الراجل اللي هو الطيار ده كان علي الهمة كثير الطيران من بلد إلى آخر وكان يغلب عليه الحال ليلا فتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة وغيرها وطبعا هم مش عارفين ان ده إيه ولا بيتكلم لغات ولا حاجة انت لما تشوف كان في واحد مجنون زمان عند الترام بتاعة الرمل دي بيقف آه، ماسك تسجيل كده ويقعد آه، يهزي بكلام الناس يقولوا بيتكلم سبع لغات ولا لغة ده هو ب- ب- ب- بكلام كده ب- يعني ملوش اي معاني فهو ده آه، سمعوه آه، بيخطرف فبيقولوا ان ده كان بيتكلم هندي ورومي وجميع اللغات آه، وربما يقول اسمع ال- ال- الراجل الولي بيقول لك وربما يقول قاق قاق طول الليل طول الليل يوأوأ آه، وي- وي- ويزعق ويخاطب قوما لا يرون يعني عمال يكلم ناس مش شايفينهم آه، اما مفيش خالص واما يعني بيخاطب جن وقال آه، النبهاني في ترجمة احمد الرفاعي انه تاب على يديه بعض الاغنياء وقال اعطني جنونا الراجل اللي تاب بيقول له جنني عايز اتجنن ومد يديه فحسى له الشيخ حسيات في الهواء وسماها أرطالا معلومة يعني قال له خد آه، 2 كيلو دول خدهم آه، فبيقول فخرج لوقته وترك الدنيا وخرج إلى نهر ووقف في الماء إلى عنقه مدة سنة أو أكثر سنة واقف المية جاية له لغاية هنا يعني تخيل أنت مثلا واحد نزل في المحمودية واقف سنة على رجله في الطينة لمدة سنة آه، والمية جاية له لغاية عنقه بيقول فجاء جيرانه يسألون الشيخ رده إلى حاله الأول فرسم الشيخ بطلبه يعني الشيخ بعت له آه، فلما حضر قال بالله يا سيدي لا تفعل ولكن زدني كذا وكذا رطلا من الجنون فزاده فذهب إلى مكانه فبقي حتى مات قال له اديني كمان 2 كيلو جنان على اللي انت اديتهم لي دول آه، ما ما ترجعنيش تاني فرجع وقف في البحر ده تاني لغاية لما آه، مات آه، يعني حاجات غريبة هذا- هذا مخالف أصلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل لقاه واقف في الشمس فسأل قال ايه ده اللي واقف في الشمس مين ده فقالوا هذا أبو إسرائيل آه، نذر أن يقوم وأن يصوم آه، أن يصوم وأن يقوم لله في الشمس فقال مروه فليتم صومه وليجلس وليستظل ان الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني قال لهم ماشي يعني اقرهم على الحاجة المشروعة نظر ان هو يصوم خلاص يصوم اما يقف على رجليه وفي الشمس ربنا تبارك وتعالى غني عن تعذيب العباد انفسهم ربنا الرؤوف الرحيم ف... فده بيقول لك فضل واقف في المية لغاية رقبته لغاية لما مات كذلك من المناقب اللي بيذكروها دعوى ضمان الجنة وغفران الذنوب وحصول الرحمة لأتباعهم يقول أحمد التجاني الطريقة التجانية دي اسمهم التجانيين موجودين في المغرب والسودان وتشاد والدول اللي هي بتاعت غرب أفريقيا منتشرين جدا يقول من رآني فقط غايته يدخل الجنة بلا حساب ده اللي شافه بس اللي شاف الراجل ده ده يروح الجنة من غير حساب ولا عقاب ولا يعذب ولا مطمع له في عليين إلا أن يكون ممن ذكرتهم يعني عايز يطلع بقى في عليين يكون من أتباع يعني هذا التيجاني ويقول الشعراء الشعراني في ترجمة عبد القادر الجيلي وكان رضي الله عنه يقول أيما امرئ مسلم عبر على باب مدرستي خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وكان رجل يصرخ في قبري ويصيح حتى آذى الناس يعني واحد ميت كان بيصرخ في القبر فأخبروه به فقال إنه رآني ولا بد أن الله يرحمه فمن ذلك الوقت ما سمع له أحد صراخا يعني قال لهم ده مش ممكن يتعذب عشان شافني فالراجل سكت في القبر لما قال هذا آه الكلام كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ناس ياما قوي شافوه هم محكوم لهم بالخلود في النار من المنافقين وهؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم آه ومع ذلك يعذبون آه فقال اللي يشوف عبد القادر الجيلاني اللي يشوفه بس هذا يعني مضمون له آه الجنة كذلك من الحاجات اللي بيذكروها منازعة ملك الموت ورد أرواح المريدين بعد قبضها كمان مش ضمان الجنة بس طبعا حكاية ضمان الجنة دي يبدو ان هم ورثوها عن النصارى النصارى عندهم حاجة اسمها صكوك الغفران واحد يروح الكنيسة فيقول للقسيس انا عملت كذا كذا فيدفع حاجة فيكتب له صك غفران ان فلان الفلاني انا باسم يسوع المسيح طهرته وخلاص ويدخل الجنة وكانت يعني فضيحة شائعة جدا الآن دي الحاجات دي بقت سرية زمان كانت حاجات علنية يديله صك مكتوب ومختوم من الكنيسة ان ده هيدخل الجنة لغاية لما راجل اليهودي راح في ايطاليا وراح قابل البابا وقال له عايز اشتري النار فقال له طب انت هتعمل بيها ايه قال له عايزها بيعها لي قال له خلاص نتفق على السعر بكذا وراح مديله صك بالنار عقد ان انا بعت النار لفلان الفلاني وخلاص فالراجل يهودي راح وخدها ووقف وقال للناس انا اشتريت جهنم اهي بقت ملكي اعملوا اللي انت عايزينه مش هدخل حد هقفلها فيعني دي ناس والله مش عارف عقول مفيش عقول اصلا فيبدو ان هم الصوفيه ورثوا الكلام ده عن النصارى لان انت لما تيجي تدرس الروافد الفكر الصوفي تلاقيهم واخدين من اليهوديه واخدين من النصرانيه واخدين من الهندوسيه واخدين من البوذيه واخدين من الديانات الصين القديمه توليفه كده من الاثار الاجنبيه اتعجنت واتعمل منها يعني ما يسمى التصوف قال محمد صادق القادري توفي احمد خدام الغوث الاعظم عبد القادر الكيلاني وجاءت زوجته الى الغوث فتضرعت والتجأت وطلبت حياة زوجها قالت له احمد الخدام بتاعك مات رجعه لنا تاني ارجع حي فتوجه الغوث الى المراقبة فرأى في عالم الباطن ان ملك الموت يصعد الى السماء ومعه الارواح المقبوضة في ذلك اليوم يعني بص كده لقى ملك الموت واخد الارواح اللي جمعها وطالع بيهم على السماء فقال يا ملك الموت قف وأعطني روح خادم فلان فقال ملك الموت إني أقبض الأرواح بأمر إلهي وأؤديها إلى باب عظمته كيف يمكنني أن أعطيك روح الذي قبضته بأمر ربي فكرر الغوث عليه إعطاء روح خادمه إليه فامتنع عن إعطائه وفي يده ظرف مطوي كهيئة الزنبيل فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم وبص في إيده لا أفة كده فيها الأرواح شايلها كلها الملك الموت وطالع بيهم على السماء فبيقول له هات الراجل الخدام فلان الفلاني اسمه كذا طلعوا من الأفة دي ونزله لنا فقال له لا يعني ما ينفعش آه فقال آه فجر الزنبيل عبد القادر الجيران الكيلاني فجر الزنبيل وأخذه من يده فتفرقت الأرواح ورجعت إلى أبدانها رجع الميتين كلهم صحوا تاني كب القفة دي فكلهم كل روح رجعت تاني لصاحبها طبعا احنا هنصدق الكلام ده خلينا يعني الى ابعد الحدود هنكون يعني مخدرين ونصدق الكلام الناس اللي اتدفنت واهيل عليها التراب الارواح رجعت لهم هم مدفونين في قبورهم طلعوا ازاي هيطلعوا ازاي هيطلعوا من القبور ازاي الناس دي وهو خلاص مدفون في لحد ومردوم عليه ازاي هيطلع ماشي القفه اللي فيها الارواح اتكبت ورجعت تاني لاصحابها اللي هو شد منه الزنبيل فالارواح اتبعزقت في الارض فرجعت لاصحابها فكلهم حيوا كل الميتين اللي ماتوا في اليوم ده كانوا موجودين لسه في في بيوتهم مفيش ولا واحد اتدفن فرجعوا تاني احياء وقال ابن ضيف الله في ترجمة خوجلي ابن عبد الرحمن بتسمع كلمة خوجلي يبقى على طول من السودان وانت نازل على تحت الاسم ده منتشر قال ومن كراماته أن فاطمة بنت عبيد مرضت مرضا شديدا أشرفت فيه على الموت وجاءه الفقير وقال له يا سيدي الشيخ حسن أحيا الميت ديرك ذا الحين تسأل الله أن يحييها ناذر لك يعني نادر له نذر ان هو هيذبح له ذبيحه فان اخر الليل خاطبت فاطمه بنت عبيد بصوت هادي وقالت انا طيبه فاني رايت الشيخ خوجلي واقف عند الصندوق فوكزني بعصاه وقال لي قومي ثم قام فوجد الفقيه احمد بن الشيخ قدام المسجد وقال له البشاره فقال له كنا أنا وملك الموت نتنازع في روح بنت عبيد فتركها لي يعني قال له احنا طول الليل أنا وملك الموت هو عاوز ياخدها وأنا عمال أشدها منه لغاية لما سابها لي ومشي ده, ده يعني ده الأجال حاجات يعني في, في, في أذهان أي بشر حتى اللي مش مؤمنين عارفين ان الموت ده ليه وقت لما بيجي خلاص ما بيرجعش الميت اذا مات خلاص انتهت المسألة ما فيش حاجة اسمها مفاوضات مع ملك الموت وهيرجع لا سيب الروح دي هيسيبها ما فيش هذا من خصائص الانبياء بس انهم يخيروا عند الموت تموت دلوقتي ولا عاوز تستنى في الدنيا ملك الموت يخير الانبياء بس ولم يثبت ان في اي نبي من الانبياء اختار الحياة كلهم اختاروا الأجال اللي ربنا تبارك وتعالى قدرها لهم ولذلك في الحديث الصحيح لما ملك الموت ذهب إلى بيت موسى ذهب على هيئة رجل فسيدنا موسى لقى راجل في البيت داخل من غير استئذان فلطمه ففقع عينه يعني ضربه ضربة قوية وكان قوي جدا ففقع عينه فملك الموت رجع يعني فقال لربنا تبارك وتعالى ان بعثتني الى عبد لا يحب الموت فالله تبارك وتعالى بعث ملك الموت مرة ثانية الى سيدنا موسى فقال له ضع يدك على متن ثور فما يعني تحت يدك من شعر تعيش بيت قال له حط ايدك على ظهر طور كل الشعر اللي كف ايدك هيغطيه هتعيشه قال له ثم ماذا سيدنا موسى قال له ثم ماذا قال له طب وبعد ما الحكاية دي ايه اللي هيحصل قال له ثم تموت قال له الآن سيدنا موسى قال له طب خلاص دلوقتي طالما في الآخر هيموت يبقى الوقت في, في الأجل المضروب له فقبض روحه فده بيقول لك ان هو اخذ روح الميت من ملك الموت قال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني لما ضعف ولده احمد واشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه عزرائيل ده اللي هو بيطلقه على ملك الموت هو ما اسموش عزرائيل هو اسمه ملك الموت لكن الناس مخترعين له اسم عزرائيل وهذا لم يثبت في حديث قال فقال له الشيخ ارجع الى ربك وراجعه فان الامر نسخ هو قال لملك الموت سيبه انت ترجع تاني وتسأل ربنا لان الامر ده اتنسخ يعني اتلغى مش هيموت فرجع عزرائيل وشفي احمد من, من تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثين عاما عملوا له مد ثلاثين سنة بسبب ابوه وقال الشعراني ايضا في ترجمة مدين الاشموني ومن اصحابه محمد الشويني مرض سيدي مدين مرة اشرف فيها على الموت فوهبه الشويمي من عمره عشر سنين يعني اداله عشر سنين من عمره ثم مات في غيبة الشويمي فجاء وهو على المغتسل الراجل اللي اداله عشر سنين ده رجع لقى ميت فلقوه بيغسلوه فدخل فقال له كيف مت وعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليتك تموت ثم شرب ماء غسله كله قال لهم انا لو هنا ما كانش مات وبعدين خد المية اللي غسلوه بيها شربها كلها كذلك مما يعني يذكرونه من المناقب ان الشيخ عبد القادر الجيلاني خلص المريد الذي لا يعرف الله من ملائكة العذاب قال محمد صادق قادري في مناقب عبد القادر الجيلاني ذكروا أنه كان رجلا من مريديه يعتقد في حضرة الغوث الأعظم اعتقادا جازما الكيلاني لقبه عند الصوفية الغوث الأعظم وصار ثانيا في محبته فلما توفي ودفنوه جاءه الملكان للسؤال فسألاه ما ربك وما نبيك وما دينك فقال لهما ما أعرف شيئا إلا شيخي عبد القادر فتحير الملكان فقال يا رب أنت أعلم أن عبدك فلان يقول كذا فأمرهما بعذابه يعني الراجل ده بيسألوه الأسئلة المعروفة في الأمر قال لهم ما أعرفش ما أنا أنا تبع عبد القادر الجيلاني لا تسألونيش عن حاجة فالملائكة قالوا ربنا فقال لهم طيب عذبوه فأراد أن يعذباه فحضر بقى لما جم يعذبوه حضر الكيلاني فقال لهما إنه لا يعرف الله ورسوله ودينه لجهله فإنه يعرفني وأنا أعرف كل ما سألتماه عنه فلأجلي لا تعذباه لهم الراجل ده من عندنا تبعنا و يعني ما حدش يجي جنبه هو ما يعرفش حاجة من اللي انتوا بتقولوا عليه هو يعرفني أنا عاوزين تسألوني اسألوني أنا قال لهم أنا أعرف الإجابة لكن هو ما يعرفش ده تسيبوه فسأل الله الملائكة سمعوا الكلاني فسألوا ربنا تاني فسأل الله وقال يا رب أنت أعلم أن محبوبك ومجذوبك الغوث الأعظم السلطان محي الدين عبد القادر يقول كذا وكذا فأمرهم الله بتعذيبه فأراد أن يعذباه فأخذ الغوث مطرقتهما من أيديهما خد بقى المرزبة اللي هي في الأحاديث اللي بيقولوا بيضربوا بيها الميتين فخدها منهم وقال لهما لا تقربا إليه فإن كثرة العشق في باطني لا تقاس بشيء قال لهم أنا عندي محبة لربنا ملهاش مثيل الصوفية يسموه العشق الإلهي وإلا أحرق الجنة والنار بألا تكون راحة في الجنة ولا عذاب في النار قال لهم انتوا لو هتيجوا جنبه أنا هحرق الجنة والنار نفسهم فجاءهما النداء من الله عفوت عنه لا تعذباه خلاص ده الراجل ده هيولع في الجنة والنار فسيبوا الميت كذلك مما يذكرون أنه سخرت لهم الوحوش قال المناوي في ترجمة أبي مدين أبو مدين ده مشهور راجل مغربي أبو مدين الغوث قال كان الوحش يذل له فإذا رآه ارتعد لهيئته ومر يوما بحمار أكل السبع نصفه وصاحبه ينظر من بعد يعني معدي فلقى أسد واكل نص حمار وصاحب الحمار واقف طبعا بيبص من بعيد خايف فذهب بصاحب الحمار إلى الأسد قال له تعالى معي وقال أمسك بأذنيه واستعمله مكان حمارك حتى يموت فركبه واستعمله سنين حتى مات قال له تعالى أكل حمارك أنت تاخده بقى الأسد ده بدل الحمار تركبه وتروح بيه وتيجي لغاية لما يموت فالراجل أخذ الأسد بدل الحمار وقال في غالبا الحمير اللي بتصدق الكلام ده في الحقيقة وقال في ترجمة عقيل المنيحي إنه إذا نادى وحوش الفلوات جاءت صاغرة حتى تسد الأفق وقال النبهاني في ترجمة محمد الصعيدي له كرامات كثيرة منها أن الأسد سخر له يركبه متى شاء وقال الشعراني في ترجمة إبراهيم عصيفير كان ينام في الغيط ويأتي البلد وهو راكب الذئب أو الضبع وقال في ترجمة محمد الفرغل الفرغل ده يعني, يعني ليه شهرة واسعة قوي في الصعيد الفرغل يمكن أشهر واحد في مدفون في الصعيد هو وعبد الرحيم الإناوي دول اللي هم اللي اللي ماسكين منطقة الصعيد كلها تحت ايديهم الفرغل والإناوي آه ايه اللي حصل مع الفرغل بيقول لك خطف التمساح بنت مخيمر النقيب فجاء وهو يبكي الى الشيخ قال له التمساح خطف البت وهي بتلعب فقال له اذهب الى الموضع الذي خطفها منه ونادي باعلى صوتك تمساح تعال كلم الفرغل فراح وقف وقال له فخرج التمساح من البحر وطلع كالمركب والخلق بين يديه جارية يمينا وشمالا إلى أن وقف على باب الدار التمساح طبعا عارف بيت الفرغل فقال له روح كلم الفرغل راح له فأمر الشيخ الحداد بقلع جميع أسنانه قال له خلع سنان التمساح ده فخلعها وأمره قال للتمساح ده نزلها من بطنك فلفظ البنت حية مدهوشة البت نازلة حية تمساح يبدو بلعها يعني ما مدغهاش فنزلت حية زي ما هي وأخذ على التمساح العهد ألا يعود يخطف أحدا من بلده ما دام يعيش فرجع التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر دي دموع التماسيح اللي بتسمعوا عنه التمساح طبعا زعل ان الفرغل زعل منه فخلع سنانه والبنت نزلت حية وقال له تروح تاني اوعى تيجي جنب حد تاني فراح يعني سمع الكلام ونزل راح على البحر وقال النبهاني في ترجمة أبي العباس أحمد أبي الخير ذكر عنده بعض الصالحين يركب الأسد قالوا ده في راجل صالح قوي عنده أسد بيركبه فقال والله إن الناس لو يحتملون لكنت أربط لهم سبعين أسدا ولو أحبوا تركتها تمشي بين الناس في الشارع ولا تضر احد قال له بيركب اسد ايه يعني ده غلبان ده انا ممكن املاها لكم اسود لو عايزين من مناقب اللي بيذكرها الصوفيه دعواهم ان الاولياء يعلمون ما بالقلوب يعني الناس الاولياء دول يعرف ايه اللي, اللي بتخفيه الصدور اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما في قلوب الناس وكان يحاكمهم للظاهر لكن الصوفية يبدو لهم ميزات أعلى من كده بيقول لك يعرفوا أنت بتفكر في إيه إيه اللي في نفسك يعرفوه قال المناوي في ترجمة محمد المجذوب الصاحي وهتقرا كتير في كتب الصوفية المجذوب المجذوب اللي هو المجنون اللي احنا بنشوفهم ماشيين في الشارع دول المجاذيب زمان كانوا يقولوا عليه ولي من الأولياء أي واحد مجنون ده يبقى ولي كبير قوي ولذلك ما زالت الكلمة دي موجودة عند الناس اي واحد مجنون يقول لك الشيخة مش عارف مين الشيخ مين ها يعني الشيوخ كلهم هطل مجانين ده اللي يعني انقضح عند الناس بتأثير افكار الصوفية ان المجذوب ده يبقى ولي كبير قوي قال كان عجيب الكشف يقف الانسان عنده ولا يتكلم فيخبره بما في قلبه وبما جاء لأجله ويقول له افعل او لا تفعل وكان اذا خطر لبعض اصحابه شيء في بيوتهم او عزم على فعل شيء يرسل اليه يقول له افعل او لا تفعل حتى هم قاعدين في البيت اللي يفكر في حاجة يقوم باعت واحد يقول له روح لفلان في العمرية يقول له لا اللي انت بتفكر دي ما تعملوش روح لفلان في ابو قير قول له اعمل الحكاية دي كويسة اللي انت بتفكر فيها دلوقتي فهو قاعد مثلا في المنشية وعنده لاسلكي جايب له جميع الناس اللي, اللي في البلد قول لده يعمل قول لده ما يعملش وهكذا وقال النبهاني في ترجمة محمد سيف الدين ومن كرامته أن رجلا من الواقفين لديه خطر بباله أن الشيخ متكبر يعني واحد واقف جنبه كده بيفكر في نفسه بيقول إن الراجل ده متكبر فالتفت إليه وقد خوشف بخاطره فقال له تكبري من كبرياء الحق قال له أيوة أنا زي ما أنت بتفكر كده أنا متكبر بس التكبر بتاعي ده من مين من كبرياء الحق سبحانه وتعالى وقال في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الثقاف ومن كراماته أنه أرسل إلى الشيخ الجليل موسى بن علي وقال له هات الذي نويت لنا قال له اللي انت نويته هاته فبهت الشيخ وقال هذا شيء نويت به الآن في قلبي ولم يطلع عليه أحد من الناس يعني يبدو ان هو كان ناوي مثلا يديله كيلو هريسة وان هم بيحبوا الهريسة الصوفية ف... فقال له هات اللي انت نويته لنا فبيقول انا دي حاجة لسه يعني دلوقتي حالا في نفسي ازاي اعرفها آه ونقل النبهاني عن الشعراني في ترجمة ابراهيم الاعزب قال كان له بالعراق خمسون الف مريد فورد عليه فقير فقال كيف يقدر هذا على تربية هؤلاء ومعرفتهم فلما دخل على الشيخ قال له ليس علي تعب في تربيتهم لأن الله جعل قلوب الكل بيدي ثم قال فوقف على باب الرواق وجمع أصابع كفيه في الهواء وإذا بهم يهرولون من كل مكان حتى امتلأ المكان ثم بسط أصابعه فرجع كل واحد منهم من حيث جاء حتى لم يبقى أحد إلا كلمهم وكلموه اهو ده ده مغناطيس ده يعني عمل كده جاب خمسين ألف عمل كده رجع خمسين ألف يعني حاجة حاجة ولا في الأحلام ان واحد يعمل بايده كده يجيب خمسين الف يعمل بايده كده يرجع خمسين الف وطبعا بيزيدوا الخمسين الف هم اكيد طبعا زادوا عن العدد ده فدي قدرة طبعا عندهم حاجة خارقة جدا كذلك من المناقب اللي بيذكروها ان الشياطين بتلبي شهواتهم في الحال قال النبهاني في ترجمة ابي البركات ابن صقر كنت يوما عنده فخطر لي لحم مشوي على رغيف بر ساخن يعني واحد قاعد عنده فخطر على باله قال يا نفسي في الرغيف مجر عليه حتة لحمة مشوية رغيف بر اللي هو العيش اللي احنا بناكله ده عيش القمح يعني فدخل أسد على طول فدخل أسد في فمه رغيف وقصد أبا البركات فقال له دعه بين يدي الشيخ عمر راجل بقى الشيخ اللي هو الاسد جاله بالرغيف عارف الراجل اللي قاعد ده بيفكر في ايه فقال للاسد ادي الرغيف للراجل ده هو بيفكر في دلوقتي في الرغيف اديهوله فاذا به ما ارد قال فلقيت ايه في لحمه آه مشويه آه من عند كرش آه فبيقول فلم يلبث حتى نزل من الجو رجل اشعث اغبر فذهبت عني تلك الشهوه يعني هو لسه واخد الرغيف جاله واحد نازل من الجو من الجماعة اللي هم اللي بيطيروا فنزل فبيقول فأكل الجميع يعني خد الرغيف كله وجعل يتحدث مع الشيخ ثم ذهب في الهواء وطار تاني فقال الشيخ يا عمر الشهوة إنما كانت شهوة الرجل وإنه من المدللين ده الراجل ده متدلع يعني اللي هو عايزه بيحصل له إذا خطر له شيء لم تتم الخطرة حتى يقضى وإنه الآن ببلاد الصين الأقصى قال له شوف هو نفاسة شوف الحتة اللي طارها دي هو دلوقتي في الصين يعني الصوفية عرفوا الصين قبلنا كانوا بيروحوا يسافروا طيران وقال في ترجمة أبي علي الرازي حكي عنه أنه قال مررت يوما على الفرات نهر الفرات معروف فعرضت لنفسي شهوة السمك الطري سمك طري يعني مش مش فسيخ سمك مقلي ولا مشوي فإذا الماء قد قذف سمكة نحوي وإذا برجل يعدو ويقول أشويها لك فقلت نعم فشواها لي فقعدت وأكلتها معدي قال يا سلام لو سمكة مشوية دلوقتي من الفرات فطلعت على طول السمكة طلعت له على طول وجاء واحد من اللي بيشوي عنده شواية فقال له أشويها لك فقال له أشويها فشواها فقعد أكلها وقال في ترجمة أبي العباس ابن مروان المغربي صاحب الكرامات المدهشة منها كان إذا اشتهى أحد أصحابه طعاما معينا وهو ببلد آخر أكل عنه ذلك الطعام بعينه فيجد ذلك الشخص طعم ذلك الطعام في جوفه يعني هو مثلا ليه صاحبه في أمريكا صاحبه اللي في أمريكا ده نفسه يأكل مثلا سندوتش فول يروح هو جايب فول واكله فالراجل اللي في أمريكا يحس كأنه أكل ده يأكل والتاني يشبع وقال المناوي في ترجمة الحلاج ومن كراماته أنه يخرج فاكهة الشتاء في الصيف وعكسه يعني فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء وقال الشعراني في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل ومن كراماته أن امرأة اشتهت الجوز الهندي فلم يجدوه في مصر جوز الهند كان نفسها فيه فما لقوهوش فقال للنقيب مخيمر النقيب بتاعه اسمه مخيمر مش نقيب في الجيش نقيب يعني بتاع الناس اللي هم اللي حواليه يعني اللي بيقوم على رعاية شؤونهم وكده زي مسؤول طلائع مثلا او ده اسمه النقيب فقال له يا مخيمر ادخل هذه الخلوة واقطع لها خمس جوزات من الشجرة التي تجدها داخل الخلوة فدخل مخيمر فوجد شجرة جوز فقطع لها خمس جوزات ثم دخل بعد ذلك فلم يجد الشجر يعني طلعت شجرة في الحال شجرة جوز الهند انتوا عارفينها شجرة طويلة قوي الشجرة بتاعت جوز الهند دي فقال له خش بس هنا هتلاقي في شجرة جوه فدخل جاب لها خمسة جوز هند يبدو عشان يعملوها شيشة لان هم كانوا بينقروها ويعملوها الشيشة بتاعت جوز الهند دي كذلك من المناقب المذكورة في كتب الصوفية انهم يعطون الأجنة في بطون الأمهات يعني موضوع الحمل وبتاع ده كان سهل عنده قال محمد قادري في مناقب عبد القادر الكيلاني جاءت امرأة ذات يوم إلى حضرة الغوث والتمست من حضرته الدعاء ليعطيها ولدا اسمع الحتة دي بيقول لك فرقب اللوح المحفوظ أرى اللوح المحفوظ اللي لما حدش طلع عليه خالص هذا اللوح فراقب اللوح المحفوظ فلم يرى لها ولدا مكتوبا ملاها مش مكتوب لها أولاد فسأل الله أن يعطيها ولدين فجاءه النداء من الله ليس لها ولد مكتوب في اللوح المحفوظ وأنت تطلب لها ولدين يعني انت مش مكتوب لها حاجة وهو بيقول لربنا اديها اثنين فسأل أن يعطيها ثلاثة فجاء النداء ليس لها فسأل أن يعطيها أربعة فقال ليس له فقال خمسة فقال ليس له فقال ستة فقال ليس له فسأل الله أن يعطيها سبعة أولاد ذكور آه طب سبعة آه فمفيش طيب فأعطاها الغوث مقدارا من التراب خد كبش التراب كده من الأرض ولا خدي دول وكانت تلك المرأة تعتقد في حضرة الغوث فوضعت ذلك التراب في فضة وعلقتها في عنقها كالتعويذة فرزقت بسبعة أولاد ذكور دول سبعة خارج اللوح المحفوظ خلي بالك الأولاد دي وبعد مدة فسد اعتقادها في حق الغوث وقالت التراب الذي أعطانيه أي فائدة تحصل منه يعني بعد ما جابت السبع أولاد قالت الله الراجل ده مديني تراب هيعمل ايه التراب ده فبمجرد ما تفوهت بهذا الكلام مات أولادها السبعة أول ما قالت الراجل ده يعني دجال السبعة ماتوا فجاءت إلى الغوث باكية وتضرعت فقالت أغثني فقال كان ذلك الزمان زمانه ففي هذا الزمان ليست فيه فائدة لا يعني راحت عليك بقى وفي رواية فقال لها ارجعي إلى بيتك فبأي نية جئت بها إلينا تجديهم فرجعت فوجدتهم أحياء قال لها طب خلاص ماشي روح احنا هنرجعهم لك تاني فرجعت فلقت السبعة أحياء وقال ابن ضفلة في ترجمة ابن عمر مش ابن عمر الصحابي خلي بالكم بعد أن ساق رواية قال كان في دنقلة رجلا غنيا وعنده امرأة عاقر دنقلة دي حتة في السودان فإذا جاء شهر الحيض قالت لزوجها وديني للشيخ يديني جني طفل يعني وأخذت قدحا فيه فطير وحمام ودجاج وقال لها الشيخ تديني الإسورة والطعام فقالت خير فقال لهما ادخلوا ارقدوا فوق عنقريبي العنقريب ده يبدو زي أريكة أو كنبة في اللهجة السوداني وصار يأكل في الفطير والدجاج والحمام فأنكر عليه رجل حاضر فقال أكال الرغيف يتعدى على أحكام الله فقال لها الشيخ اديتكم ولد ثم اديتكم ولد ثم اديتكم ولد ثم اديتكم بنت فرجعت فجالها ثلاث ولاد وبنت زي ما ادالها كذلك قال الشعراني في ترجمة ممشاد الديانوري تركت قولي للشيء كن فيكون منذ عشرين سنة تأدبا مع الله اللي هو انا كنت بقول للشيء كن فيكون بس بقاله عشرين سنة بطل الحكاية دي عشان مكسوف من ربنا يعني لان ايه دي من خصائص الربوبية وقال ابن ضيف الله وقد اعطاه الدرجة الكونية وهي لغة كن فيكون كن فيكون من حكاية كن فيكون دي بقى بيعملوا اللي هم عايزينه يقول لك قال النبهاني في ترجمة الشيخ محمد آكل الحيات يرى الخنافس زبيبا والحية قساء وكان من أكابر الصالحين ممن تنقلب لهم الأعيان يعني جيبوا له خنفسة تبقى شوية زبيب ياكلهم جيبوا له تعبان يبقى قتة مش عارف اشمعنى القتة ما كان ممكن يبقى موز مثلا عشان يبقى فاكهة فياكله وقال الشعراني في ترجمة أبي بكر الدسوقي أخبرنا الشيخ عثمان الحطاب أنه حج معه فكان الشيخ يقترض طول الطريق ألف دينار فإذا طالبني الناس أجيء إليه فأخبره بذلك فيقول عد لك من هذا الحصى يعني كان بيستلف من الناس والراجل اللي بيستلف له يقول له الناس عايزة الفلوس فيقول له خد خد عد لك ألف زلطة من دول فيعد فيقول فكنت أعد الألف حصى والخمسمائة والمائة وأذهب بها إلى الرجل فيجدها دنانير يعني خد الحصى ده يروح يلاقيه بقى دنانير طب كان بيستلف ليه ما طب ايه طب ما ياخد دنانير وتتحول له طالما هو الحصى بيتحول دنانير ايه اللي كان بيخليه يستلف من الناس اصلا طالما الحكايه بتتقلب معاه ما تكبش كبشه من الحصى وخلاص بدل ما تستلف من الناس آه لكن المخرج عايز كده قال وكان له صاحب آه اسمع الحته دي يقول لك وكان له صاحب يضع الحشيش بباب اللوق آه صاحب بتاع حشيش وكان الشيخ يرسل إليه أرباب الحوائج فيقضيها له فقال الشيخ عثمان فسألته وقلت له المعصية تخالف طريق الولاية يعني ازاي الراجل بتاع الحشيش ده انت فقال يا ولدي ليس هذا من أهل المعاصي إنما هو جالس يتوب الناس في صورة بيع الحشيش فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها أبدا قال له ده من الأولياء هو بس قاعد بالحشيش ده عشان الناس يجوا يحششوا فيتوبوا إلى الله على إيديه آه فده ده طبعا مخرج للتجار المخدرات كبير ان يبقى اي حد تساله يقول لك انا ده من باب الدعوه الى الله يا اخي وتغيير المنكر انا بيجي يشتروا مني بنصحهم آه فايه عندهم دليل من من من سير ال ال الناس دي آه وقال المناوي في ترجمه احمد بن الحسين له اشجار يخرج من بطونها الدنانير يعني عنده شجرة بتطلع فلوس مش بتطلع زرع لا بتطلع فلوس تطرح يلموا منها الدنانير تطرح يلموا منها الدنانير الأشجار اللي في الجنة ما بتطلعش دنانير يعني ما فيش فلوس هناك لكن عند الراجل ده عنده أشجار بتطرح دنانير وقال ابن ضيف الله في ترجمة علي اللبدي قالت له أمه يا مكذوب أختك يتزوجها ابن الخطيب أين السمن والعسل قالت له أختك هتتجوز وانت عامل من الأولياء ومفيش حاجة في البيت فقال لها جيبي زيرا وامليه ماء ثم قال لها جيبي آخر ثم قال لها جيبي الثالث فضحكت عليه وقالت املأ الاثنين قالت له املأ الاثنين دول الأول بعدين نجيب الثالث فقال هات العكاز ثم أدخل عكازه في الزير وساطه ساطه يعني قلبه وقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف ب ت س ج ح خ فبيقول فانقلب الماء سمنا أصفر والثاني عسلا فقالت له نجيب لك الثالث قال لها لا فات الأوان خلاص احفظوا الحكاية دي ألف ب ت س ج ح خ لغاية ح لغاية خ دي حولت المية لعسل والسمنة وقال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني وكان يقول للعصا التي كانت معه كوني إنسانا فتكون إنسانا العكاز بتاعه لما يحتاج حاجة يقول للعكاز ابقى راجل يبقى راجل ويرسلها تقضي الحوائج ثم تعود كما كانت يعني عايز مثلا يقولوا له في البيت عايزين عيش طبعا ما فيش حد يروح فيقول للعكاز الله يخليك اخطف رجلك للفرن هات لنا عيش وتعالى فيبقى راجل يروح يجيب عيش ويرجع تاني عكاز زي ما كان وقال وكان إذا أراد أن يعدي في البحر يقول له المعدي هات كراء كراء يعني الفلوس الأجرة فيقول الشيخ عندنا الله يا فقير يعني لله عدينا فأبى علي يوما وقال يعني انت كل مرة تقول لله لله فقال الشيخ والله وطأطأ الإبريق كان معاه إبريق زي كوز كده فراح عمل كده في البحر فبيقول لك فأخذ ماء البحر كله فيه الكوز ده يعني الأنفوشي كله تعبى فيه فإيه اللي حصل المركب ما لقيتش مية تمشي عليها فبيقول فوقف المركب على الأرض الناس فوجئت اللي راكبة المركب ان المركب اللي كانت في البحر البحر نشف ما نشفش اتعبى في كوز كده في ايده فالمركب بقت واقفة على الرملة فاستغفر المعدي وتاب المعدي المعداوي يعني فصب الإبريق في البحر فرجع كما كان قال له طب خلاص طالما تبت ادي البحر تاني يا عم فرجع له البحر تاني وكان إذا احتاج لضيفه أو لبيته عسلا أو لبنا يقول خذ هذا الإبريق واملأه من مال من باء البحر فيملأه فيجده عسلا أو لبنا وكان بعض خطباء مكة ينكر على الشيخ يعني كان بيقول الشيخ ده دجال وبتاع فكان الخطيب ذات يوم يخطب على المنبر اسمع الحتة دي جامدة قوي ف... فيقول لك فكان الخطيب ذات يوم يخطب على المنبر فأحدث أو تذكر أنه كان احتلم ولم يغتسل الراجل الخطيب اللي كان بيهاجم سيدنا الشيخ ده كان بيخطب فهو بيخطب افتكر ان هو جنب والشيخ قاعد قدامه بيسمعه ها وكان الشيخ حاضرا فمد الشيخ يده إليه يعني الشيخ قاعد كده والراجل خطيب الجنب ده واقف على المنبر أما مدد له إيده كده إيه اللي حصل فبيقول لك فوجد كم الشيخ مثل الزقاق لقى في إيده زقاق دخل فيه فدخله فوجد الماء لقى حمام الزار تحت باطه فتطهر وخرج من كم الشيخ فزال انكار الخطيب يعني خش استحمى في كمه وطلع تاني كمل ال انا مش عارف الصرف ازاي بقى الحاجات دي اكيد ليهم طرق كذلك من دعواهم انهم يتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم قال الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي هو احد من اظهره الله تعالى الى الوجود وصرفه في الكون ومكنه من الأحوال وأنطقه بالمغيبات وخرق له العوائد واجتمع مع علي الخواص فقال له ما تقول في رجل راح الوجود بيده يدورها كيف شاء يعني الخواص بيقول له تقول ايه في واحد راحة الوجود في ايده الراحة انتوا عارفين الراحة اللي هي بيطحنوا بيها دي يعني كناية عن المقادير كلها في ايده يعني بيعمل اللي هو عايزه يدورها كيف يشاء بيتحدوا بعض بقى ال ال ال الاولياء الكبار قوي بيتحدوا بعض يقول له انا بدور الدنيا دي زي ما انا عايز فالتاني قال له فما تقول في من يضع يده عليها فيمنعها ان تدور انت يعني انت جدع طب انا هوقفها فالخواص والتاني ده وقال في ترجمة أحمد الرفاعي أتاه الرجل الذي يحفظ الله به البحر المحيط وكان عنده وكان رضي الله عنه كل فلوس حصل عليها يعطيها للمطبلين يعني أي فلوس تجيله يديها للناس المطبلين ويقول طبلوا لي وزمروا وكان كل قميص لبسه يخيطه ويشده على رقبته فإن ضيقه حتى يختنق حصل للناس شدة وغلاء وإن وسعه حصل للناس الفرج يعني لو عايز يعاقب البشرية دي كلها يخنق نفسه فالناس تحس بالضيق عاوز يوسع عليهم يسيب يسيب رقبته فالناس ترجع تاني في سعة من العيش وقال المجلسي في حديث جابر الجعفي أنه لما شكت الشيعة إلى زين العابدين مما يلقونه فدعا الباقر وأمره أن يأخذ الخيط الذي نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحركه قال فمضى إلى المسجد فصلى ركعتين ثم وضع خده على التراب وتكلم بكلمات ثم رفع رأسه فأخرج من كمه خيطا رقيقا يفوح منه رائحة المسك وأعطاني طرفا منه فمشيت رويدا فقال قف يا جابر فحرك الخيط تحريكا لينا ثم قال اخرج فانظر ما حال الناس قال فخرجت من المسجد فإذا صياح وصراخ من كل ناحية وإذا زلزلة شديدة وخراب وهلك أكثر من ثلاثين ألف إنسان بفتلة يبقى ما تقوليش بقى الصواريخ النووية ولا القنابل الإلكترونية فتلة عملها كده موتت 30 ألف يعني لو قعد شوية يلف فيها كنا احنا متنا آه وقال النبهاني في ترجمة الفرغل أنا من المتصرفين في قبورهم فمن كانت له حاجة فليأتي إلي قبالة وجهي ويذكرها لي أقضيها له الفرغل مش مكفين وهو, وهو عايش لا بيقول لهم بعد ما اموت تجولي التربة اللي عايز اي حاجة يجيلي التربة وانا اعمل له اللي هو عايزه يقول لهم انا من المتصرفين في قبورهم يعني بيتصرف في شؤون الكون وهو ميت فمن هنا تعرف سر يعني هجوم الصوفية على اصحاب القبور لانهم بيعتقدوا ان الناس دي بعد موتهم بيتصرفوا في الكون وبيقضوا الحوائج واللي عايز اي حاجة بيعملها له طبعا الحاجات اللي ذاكرينها بقى عن ال ال ال ال الإباحية والجنس واللواط والشذوذ حاجات مقززة جدا وطويلة وبيذكروها في المناقب بدون خجل ولا حياء بيذكروها في في المناقب يعني ننزه أسماعكم عن سردها هي موجودة في جامع كرامات الأولياء وفي بتاع النبالي وفي كرامات وطبقات الصوفية بتاع المناوي للي عايز يعني يطلع ليهم خصائص طبعا في العبادات ليست للبشر من ذلك قول الشعراني في ترجمة البدوي وكان يمكث أربعين يوما وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام لا أكل ولا شرب ولا نوم أربعين يوم متصلين وقال المناوي في ترجمة مفرج الصاحي كان ستة أشهر لا يتناول طعاما ولا شرابا ولذلك سموه الصاحي تقريبا عشان مش بينام آه وقال في ترجمة بهاء الدين المكذوب صرخ وهام على وجهه في الجبل ثم ثقل عليه الحال فمكث خمس سنين لا يأكل ولا يشرب ولا ينام خمس سنين متصلة لا أكل ولا شرب ولا نوم آه يعني اللي, بي... اللي بيقعد مثلا ثلاث أيام ما بينامش بيجيله انهيار عصبي آه لكن هذا الرجل قعد خمس سنين لا يأكل ولا يشرب ولا ينام طبعا ده لو هنفرض جدلا ان هو حصل هذا مصادم لخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الوصال وأمرهم بالإفطار وبالسحور وقال تسحروا فإن في السحور بركة وأمرهم بتعجيل الإفطار وتأخير السحور وأن الإنسان يفطر حتى ولو على شربة ماء إن لم يكن يعني عنده رطبات أو تمر طبعا في في ال في ال اخبار المجانين في كتب الصوفيه اخبار مقدسه ان انت تقرا عن واحد مجنون وعن حال هذا المجنون على انه هو ده يعني اكبر غوث واكبر قطب واكبر كذا يقول الشعراني في ترجمه ابراهيم العصيفير وكان يغلب عليه الحال فيخاصم ذباب وجهه وكان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر يعني لما يسمع المؤذن بيأذن يتضايق جدا فيرجمه يحدفه بالحجارة ويقول أكبر عليك يا كلب نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا علينا وكان لا ينام إلا في الكنيسة ويقول أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا النصارى لأنهم لا يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم أما المسلمون فصومهم باطل عندي لأنهم يأكلون اللحم الضاني والدجاج ده بيعدوه يعني من أكابر الأولياء ما بينامش إلا في الكنيسة ومش بيطيق يسمع الأذان وبيقول إن صوم النصارى هو ده الصيام أما صيام المسلمين فهذا لا يعني مش هو ده مش من مش من الصيام وقال الشعراني في ترجمة خليل المكذوب كان يطوف حول البلد طول النهار ويزغرت بزغرت طبعا دي حكايه بتشوفوا المجانين يعني دي مش محتاجه تدليل ماشي زغرت وتارة يصيح ورأيته مرة من بعيد وهو صائم فقلت في سري يا ترى اللي هو أحمدي أم برهاني فصاح يا دائم يا دائم يشير إلى أنه برهاني يعني عرف أن صاحبنا ده بيفكر في إيه فقعد يقول يا دائم يا دائم ده الذكر بتاع الطريقة البرهانية وقال في ترجمة سعدون كان يجن ستة أشهر ويفيق ستة أشهر وكان إذا هاج صعد السقف ونادى بالليل يعني مجنون ست شهور وعائل ست شهور وقال النبهاني في ترجمة بهاء الدين إن زوجته لما جذب جذب يعني الجن انتظرت إفاقته سبع سنين فلم يفق فاستفتت العلماء فأفتوها بأنها تتزوج فجاء تلك الليلة حين دخل بها زوجها وطعنهما فماتا جميعا وضرب القاضي فعمي وتكسح إلى أن مات يعني قال لهم خلاص طالما اتجوزت يبقى تتقتل هي وجوزها والقاضي كمان يعني بيقول لك اتكسح الى ان مات وفي اخبار ابي السعود الجرحي قال قال للشيخ جمال الدين الصائغ مفتي الجامع الازهر امضوا بنا نزوره نزور الجرحي ده كان مشهور برضه من من الاكابر الصوفيه وكان يوم الجمعه الشيخ بتوع الازهر قالوا تعالوا نزور الراجل المشهور ده قوي ده نروح نزوره فقالوا له نصلي الجمعة فقال ما لي عادة بذلك قال لهم أنا مش متعود أصلي الجمعة أنتوا بتصلوا أنتوا غلابة لكن بالنسبة للصوفية سقطت عنهم التكاليف العبادة دي للناس المساكين اللي زينا أما التنين ده واصل اسمه واصل انقطع سقطت عنه التكاليف فأنكروا علي قالوا له ازاي ما تصليش الجمعة فقال نصلي اليوم لأجلكم قال لهم طب عشان خاطركم انا حاجة اصلي معاكم فخرج الى جامع المرداني فوجد في الطريق مسقاة الكلاب حتة كده حوض الكلاب بتشرب منه فتطهر منها راح اتوضى مع الكلاب ثم وقع في مبالة الحمير حتى الحمير بتتبول فيها ففارقوه وصاروا يوبخون الشيخ عبد الواحد الذي جاء بهم إلى هذا الرجل طبعا الحاجات اللي هي اللي يعني الأخلاقية وغيره احنا يعني ايه مش هنذكرها لأنها حاجات يعني غاية في الفحش فيعني ده الكلام اللي مكتوب في كتب الصوفية عن أكابر الصوفية تراجم مناقب الصوفية دي مناقب الصوفية اللي بيذكروها عن الأوتاد والأقطاب والأبدال والأولياء والأغواث وحاجات غريبة يعني وتقسيمات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من صوت ما كان أغنانا عن ذلك احنا في غنى عن مثل هذه التخاريف ربنا تبارك وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن تطيعوه تهتدوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فخير جيل في البشرية جيل الصحابة مشى على خير الهدي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بقى التخلف في الأمة الإسلامية نشأ هذا التصوف لذلك الاحتلال والاستعمار يدعم التصوف بالملايين ليه؟ لأن دي دعوة للتخلف لعودة الناس إلى الجاهلية الأولى وأشد ناس لا بيشتغلوا ولا بيتعلموا لا علم شرعي ولا علم دنيوي ولو في احتلال ما يقاوموهوش ما فيش أي حاجة وحياتهم كلها زي ما سمعتوا كده أباطيل وأساطير واختراعات لذلك يهلل الاستعمار للصوفية وللطرق الصوفية اللي مالوا العالم بيها الصوفية والشيعة ولاد عم الصوفية واخدين من الشيعة والشيعة واخدين من الصوفية وفي علاقة يعني خفية بين الشيعة والصوفية يعني شعرة كده تفصل بين الاثنين لو تزال يبقى الصوفية شيعة اقرب الناس يعني تقريبا شبه الشيعة تقدر تقول ان الصوفية شبه الشيعة بل منهم ناس كتير شيعة متشيعين ليه لان مصادر الفارسية في في التصوف مصادر كبيرة جدا في كتاب عظيم جدا دراسة اسمها العلاقة الصلة بين التصوف والتشيع جايب يعني الجذور الشيعية اللي ضربة بأطنابها في ما يسمى بالتصوف اديكوا شايفين بقى حال الصوفية شوية مجانين مجاذيب اختراعات جن شياطين حشيش فواحش بلاء ثم بعد ذلك ما حدثهمش غير الموالد من المولد ده للمولد ده للمولد ده وروح بص بقى كده على الموالد وتفرج الاشكال اللي بتروح هذه الموالد بياعين الحشيش بتوع المخدرات النساء الساقطات المسجلات في الاداب والدعاره الناس النشالين المتسولين الاشكال المقززه دي الناس دي يعني عار على اي بلد انه يكون من ابنائها الاشكال دي ومنين من اقصى الصعيد لاقصى شمال البلد كل يوم تقريبا في على مدار السنة في موالد مولد عاش العارف بالله سيدي مش عارف مين مين مين مين ابن الحسين مين مين مين مين ابن الحسن كلهم كده ابن الحسن ابن الحسين ابن الحسن ابن الحسين ابن الحسن ابن الحسين آه وهكذا آه فده يعني دي دعوة للتخلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بمثل هذا الكلام بعث بالحنيفية السمحة آه أمر الناس أنهم يكونوا شامة بين الأمم بالدراسة والعلم والاجتهاد والحركة والدعوة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتلاك نواصي المعرفة والجهاد في سبيل الله لو الصحابة الاشكال دي لعمر دعوة دين الاسلام ده ما كان ليه وجود ولا كان يبقى ليه دولة ولا سلطان ولا كان انتشر في الافاق لو لو لو المسلمين كلهم بالهيئة دي في هيئة الصوفية دين الاسلام ده يزول من الوجود فهذه دعوة يعني خطيرة جدا على العقيدة الاسلامية وعلى الدين الاسلامي يراد لها انها يكون لها الصدارة ويراد لها انها يكون لها وجود ودوائر الاستعمار والاحتلال بتسقف جدا للصوفية اللي يخلي سفير الامريكي يروح يحضر مولد السيد البدوي ها ايه ده قال هذا ده في الطقوس ال- ال- في الطقوس عند الامريكان ايه اللي مخليه يروح ويسمع الصوفيه ويقولوا ان الصوفيه دول اقدر الناس على التعامل مع الغرب ها، والصوفيه هي الحل وحلول الامه الاسلاميه في منهج التصوف هو منهج التصوف ده في حلول ها، ده ما فيهوش حلول ده هلاك الامه الاسلاميه ها، في منهج ها، التصوف فيعني هذه الليله خصصناها آه، عشان تعرفوا بس مناقب المناقب بتاعة الصوفية اللي بيحاولوا يلمعوهم او بيحاولوا آه، يرفعوا آه، من شأنهم او بيحاولوا يوجدوا لهم مكان او مساحة اكبر في يعني عالم ال- آه، الاسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
جزاك الله خيرا سيدي